يا أقصى يا حلو المنظر يا أقصى يا حلمي الأكبر يا أقصى يا حلو المنظر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا الأبطال اتاخد المسجد الأقصى وحزن المسلمين ورجع المسجد الأقصى وفرح المسلمين ولكن قليل قوي اللي فكر هو المسجد اتاخد ليه وهو المسجد رجع ليه يا اخوانا المقطع بتاع النهاردة هنجاوب فيه على سؤالين في غاية الخطورة السؤال الأولاني هو المسجد اتاخد ليه هو اليهود خدوا المسجد الأقصى ليه عشان نفهم النقطة ديت لازم نعمل اختراق للمقاطع اليهودية مش المقاطع العربية المقاطع اليهودية اللي بتتكلم عن الموضوع لازم نخترق المقاطع اليهوديه دي ونبدا نشوف هما بيتكلموا ازاي هو امريكا بتدفع مليارات الدولارات لاسرائيل سنويا ليه هو رؤساء امريكا بيروحوا يعيطوا عند حائط المبكى ليه هو يا اخوانا اليهود هاجروا من 102 دوله لاسرائيل المزعومه ليه ليه هما خدوا المسجد الاقصى ليه ده السؤال الاولاني اللي هنجاوب عنه النهارده ان شاء الله السؤال الثاني طب هو سابوه ليه بقى هما اليهود فكوا البوابات الالكترونيه بايديهم ليه هما اليهود شالوا العلم اليهودي من على قبة الصخرة ليه هم اليهود شالوا كاميرات المراقبة بإيديهم ليه يخربون بيوتهم بأيديهم ليه دول السؤالين اللي هنجاوب عليهم السؤال الأولاني هو اليهود خدوا المسجد الأقصى ليه أذونا وبهدلونا والمشاهد اللي احنا شفناها الأيام اللي فاتت دي كلها كل ده ليه عشان إيه احسبها معايا كده احسبيها معايا اليهود دخلوا القدس في يونيو 67 والأحداث دي حصلت في يوليو 2017 الفرق بينهم 50 سنة بالظبط مش هنقدر نفهم ترجمة الفرق دي غير لو اتفرجنا على مقاطع يهودية وفهمنا ان ده كان احتفال بمرور خمسين سنة على احتلال القدس لا تحرير القدس يعني ايه تحرير القدس هما اليهود عندهم ايوه يا جماعة اليهود دول بيتعاملوا بعقلية توراتية يا اخوانا الكلام اللي احنا بنكرره المعركة في فلسطين معركة دينية اوعوا تفتكروا ان اليهود دولة بتفصل الدين عن الدنيا وبتفصل الدين عن الدولة دول بيتحكم فيهم العقلية الدينية ودي مفاجأة خطيرة لن ندركها الا لو اخترقنا الفيديوهات بتاعت الناس دي والجرايد بتاعتها والاعلام بتاعها وفهمنا بيفكروا زي بن جوريون بيقول لا لا معنى لاسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل بيقول لهم تضحيات 100 سنة ولا لها اي قيمة لو ما بناش الهيكل في الاخر بن جوريون بن جوريون نفسه بيقول انا افخر انني يهودي قبل ان اكون اسرائيلي يعني ايه يعني بيقول لهم انا بنتمي لديني وعقيدتي قبل ما بنتمي لوطني يا نهار ابيض ده كلمه خطيره جدا هي الناس دي وصلت للدرجه دي من التفكير يعني جولدا مائير لما حصل حرب الايام السته اللي هي 67 اليهود سموها حرب الايام السته هي كانت ست ساعات مش ست ايام امال جابوا الكلمه منين من التوراه كلمه توراتيه جولدا مائير قلعت الحذاء بتاعها ومشيت حافيه بتعيط لحد ما وصلت لحائط المبكى وهناك قالت اني اشم رائحه اجدادي في خيبر خيبر ده نفس الكلمه اللي قالها موشا ديان في 67 لما قال هذا يوم بيوم خيبر خيبر ايه هو انتم ب... يا اخوانا دول من اشد الشعوب تدينا على مستوى العالم المعركه دينيه راحوا فلسطين عشان الدين كان قدامهم دول تانية بيقاتلوا حوالين المسجد الأقصى عشان الدين معركة دينية ودي من المفاهيم الخطيرة اللي لازم الموضوع ده يبينها لنا وكل اللي حصل كان احتفال بتحرير القدس عندهم احتفال بمرور خمسين سنة على تحرير القدس يبقى المعركة الدينية ديت عشان كده لما كانوا داخلين سينا العربية الأولى كان عليها توراة كبيرة جدا وهم داخلين نزل الجنود اليهود كلهم قبلوا أرض سينا وقالوا اليوم حررنا سيناء هم معتقدين إن ده أراضيهم وبيحرروها نفس القصة بالظبط يعني كل ما العالم اليهودي العالم اليهودي خطين زرق يعني إيه النيل والفرات ده مفهوم توراتي في التوراة المحرفة بتاعتهم وبينها مثلثين معشقين في بعض اللي هو النجمة السداسية اللي بيسموها نجمة داوود يعني إيه نجمة داوود محدش فكر يعني رمز المملكة داوود يعني ايه رمز المملكة داوود يعني بيقول لك مثلث بيرمز للدين ومثلث للدنيا مملكة داوود جمعت بين الدين والدنيا يعني اليهود بيقول لك احنا دين ودولة احنا مش علمانيين بنفصل الدين عن الدولة يعني العالم اليهودي لو الاطفال اليهود قرأوه هيقول لك احنا دين ودولة من النيل للفرات اصحاب عقيده يا اخوانا بن جوريون كان بيقول كل يهودي لا يهاجر الى اسرائيل فهو كافر هما بيتكلموا ازاي كده ناس بيحركها الدين وبيقودها الدين في التفكير كل كتيبه في الجيش اليهودي ليها واعظ ديني واعظ بيوعظهم دينيا يبقى اذا لما جه حصل اجتماع بالدوله العربيه وبين اليهود فكان يوم الجمعه بالليل اليهود قالوا لا ده دي ليله السبت واحنا ما بنشتغلش ليله السبت العرب غيروا الميعاد وخلوه الساعه 12 الظهر يوم الجمعه ميعاد صلاه الجمعه هم ما رضوش يسيبوا دينهم واحنا رضينا نسيب صلاه الجمعه عشان نجتمع معاهم مين اللي بيتمسك بدينه اكتر اللي هيحترم دينه اكتر هو اللي هينتصر في النهايه معركه دينيه حتى الغرب حتى امريكا اوعوا تفتكروا ان امريكا بتدعم اليهود عشان مصالح ده امريكا يعني بتدفع دم قلبها عشان دعمها لليهود ولكن عشان الدين جيفرسون وفرانكلين ال- ال- الاباء العظماء بتوع آه، آه، امريكا في الاول فرانكلين بقى وجيفرسون وكده لما جم يعملوا شعار لامريكا قال لك هنجيب شعار اليهود والبحر الاحمر بيتشق لهم وبيعدوه وبيهربوا من فرعون ايه ده عقليه توراتيه كلمه شعب بلا ارض الارض بلا شعب الكلمه دي مش كلمه اليهود ده كلمه الامريكان قبل اليهود اصلا نتنياهو بيقول للامريكان لقد بسببكم حولنا الاسطوره الى دوله دوله اسرائيل دي قيامها كان اسطوره اصلا انتوا قدرتوا تحولوها لدوله بسبب دعمكم لينا يعني من الاخر كده في حرب عقائديه عالميه ما بين اليهود وامريكا والبروتستانت كلهم لان البروتستانت يعني كلهم معتنقين ان اسرائيل دي من بارك اسرائيل باركه الرب ومن لعن اسرائيل لعنه الرب ده شعار انجلترا وامريكا يا اخوانا وهم بيدعموا اليهود وقصادهم المسلمين مين اللي هينتصر في النهايه الحرب العقائديه العالميه ديت هم منتبهين ليها وبيحركوا من الدين الناس دي مش علمانيين يا جماعه قاده امريكا واليهود اللي بيحركوا من الدين وبيضحوا عشانه احنا اللي ناقصنا ان احنا نرجع لديننا ونفهم ان هي حرب عقائديه يبقى اذا ليه المسجد الاقصى اتاخد عشان ثلاث حاجات احتفال بتحرير القدس مرور 50 سنه عليه رقم اتنين رساله لكل المنظمات اليهوديه اللي شغاله عشان الهيكل في العالم بيقولوا لهم شدوا حيلكم انتم على الطريق الرساله الثالثه رساله من اليهود للامه الاسلاميه قربت خلاص الهيكل قرب قوي قوي قوي دي رساله من اليهود اللي يقدر يترجمها طب الاجابه على السؤال الثاني في المقطع طب ليه رجع بقى ليه المسجد الاقصى رجع انا عايز اقول بس حاجه يا جماعه هل عاد المسجد الاقصى هو القدس عادت هي فلسطين عادت يا اخوانا لسه الاف الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه لسه مئات النساء والاطفال الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه لسه الظلم والاضطهاد والقهر والعدوان وضرب المصلين بالشلاليت من الجنود اليهود يطيروهم في الهواء في لسه موجود في فلسطين لسه يا اخوانا الى الان المنظمات اليهوديه لاعاده الهيكل شغاله ليل نهار لسه الحفريات تحت الاقصى عشان يوقعوا المسجد الاقصى وتبقى جت بقى من عند ربنا بالنسبه لهم قدام الامه شغاله ليل نهار لسه اليهود بيلموا الحجاره بتاعه هيكل سليمان من صحراء النقب لسه كل حاجه زي ما هي يعني ما نفرحش لا افرحوا يا مسلمين ولكن اعرفوا انتوا بتفرحوا بايه ونفرح ليه الدروس المستفاده من عوده المسجد الاقصى الدرس الاول الدرس الاول قيمه رد الفعل بتاعك وبتاعك تصدقوا يا شباب تصدقوا ان الاف المرابطين اللي كانوا رايحين لا يملكوا حيله قدام المسجد الاقصى اليهود رع- رعبوا اليهود تصدقوا ان تعليقاتكم على الفيس وعلى السوشيال ميديا وردود الافعال من المسلمين البسيطه دي رعبت اليهود تصدقوا اوعى تستقل برد فعلك اوعى تستقل بكلمه اوعى سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر بكلمتين قالهم لرئيس الدوله فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين اوعى تستقلب كلمه اوعى تستقلب اي مجهود تبذلوه عشان المسجد الاقصى وعشان قضيتنا وعشان عقيدتنا وعشان نصرة ديننا ممكن كلمه تدخلك الجنه كلمه تدخلك الجنه مع النبيين والصالحين والمرسلين والشهداء بسبب كلمه قلتها وكلمه حق قلتها في وقت زي الوقت اللي احنا فيه ده الدرس الثاني اوعى تنام اوعى تنامي اوعى يا اخوانا الوقت خلاص بقى قضيه الاقصى تنام ما هو الوقت كده عايزين ينيمونا بقى قضيه الاقصى تنام قضيه فلسطين تنام خلاص سيبوها بقى عشان نكمل مخططات هدم المسجد بقى بالراحه من غير ما المسلمين يعملوا لنا دوشه اوعى تنام لسه مفيش حاجه اتغيرت لسه المآسي والكوارث مستمره لسه المذابح مستمره لسه الحصار مستمر لسه السجون مستمره لسه المسجد الاقصى مدنس بدنس اليهود لا تزال الى الان اوعوا تناموا في نشر القضيه وفي نصره القضيه عشان كده بفضل الله احنا بدانا السلسله بعد ما المسجد الاقصى رجع ليه لان جه وقت ذهبت الصقره وجاءت الفكره يلا ننصر القضيه نصره مستمره مش زي ما موشى ديان قال العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يعملون واذا عملوا لا يستمرون الناس دي ما بتكملش الدرس الثالث ان احنا فهمنا الطريق للقدس التضحيه شو ال- الناس اللي استشهدت قدام الاقصى والناس اللي اتسجنت والناس اللي اتاذت قدام عينينا قدام الاقصى هم اللي بفضل الله ربنا رجع القدس المسجد الاقصى بسببهم اوعى ما تفهمش الطريق الطريق هو التضحيه ضحوا يا شباب عشان دينكم وعشان عقيدتكم الدرس اللي بعد كده ان ربنا لا يمكن هيسيبنا لو قمنا لما عملنا ردود افعال بسيطه ربنا ما سابناش يا جماعه ودايما ربنا بيقهر اليهود باسباب روحانيه لانهم ماديين خط بليف اللي قالوا عايز قنبله نوويه ربنا حطمه بالميه الخيبر وربنا نصرنا بالرعب هو ده يا اخوانا اليهود باقل الاسباب ننتصر عليهم بس لو قلوبنا متوجهه الى الله وقمنا ننصر القضيه ربنا معانا بس احنا نبقى معاه ونبقى مع مقدساتنا الدرس الاخير ان انتوا كلمه السر يا شباب تخيلوا ردود افعال المرابطين البسيطه دي وردود افعالكم البسيطه دي رجعت المسجد الاقصى تتخيلي ده والشوق وطبعا النصر له اباء كتير الكل طالع احنا السبب احنا السبب جهودنا دبلوماسيتنا مكالماتنا اتصالاتنا انما الحقيقه ان انتوا السبب ان انتوا كلمه السر ان المرابطين حوالين الاقصى كانوا هم كلمه السر انتوا كلمه السر اوعوا تشيلوا نفسكم من معادله التغيير اوعوا تشيلوا نفسكم انتوا باذن الله وبفتح ربنا انتوا اللي ربنا يحسم القضيه بسببكم وبسبب جهودكم لنصر دين ربنا سبحانه وتعالى افرحوا لان انتوا الامل باذن الله افرحوا لان ربنا فعلا نصرنا افرحوا لان ربنا ادانا درس ان التضحيه هي الطريق وان اقل رد فعل مننا ربنا بيبارك لنا في بركه عظيمه الف مبروك يا امه محمد رجع المسجد الاقصى لحضن الامه تاني ولكن لو نمنا وغفلنا هياخدوه والله العظيم لو نمنا وغفلنا هياخدوه اوعى تنامي اوعى المسجد في يوم من الايام يتهد بسببك اوعى في يوم من الايام المسجد يتاخد بسببك مكملين المعركه اللي احنا بداناها معركه المعركه الاخيره المسجد الاقصى ام هيكل سليمان سليمان السلسله دي معركه ايقاظ وعي الامه ده انتوا الجنود بتوعها باذن الله سبحانه وتعالى استمروا استمروا في نشر القضيه في كل مكان استمروا في تشيير القضيه في كل مكان استمروا لا تحقرن من المعروف شيئا اوعى تستقلب دورك عايزين ننشر القضيه في العالم كله عايزين قضيه الاقصى دي ترجع عقيده تاني للامه بعد ما بدات تبرد في قلوب الامه منتظرين ردود افعالكم منتظرين جهدكم العظيم باذن الله واحنا مكملين ومستمرين باذن الله في هذه القضيه حتى تاتي المعركه الاخيره وينتصر المسجد الأقصى على كيد اليهود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك